من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين أقرب نعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا يعقوب الرسول الإصحاح الخامس في عدد 13 على أحد بينكم مشقات فليصلي أمسرور أحد فليرتل أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لبعض لأجل صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة ألا تمطر الأرض فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر ثم صلى أيضا فأعطت الأرض مطرا وأخرجت الأرض ثمرها أيها الإخوة إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن من يرد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين نشكر الله على الافتتاحات الجديدة في مستشفى الأنبت روح الطبية في مدينة الأسكندرية وافتتاح قسم القسطرة وجراحات القلب المفتوح ونخبة الأطباء والاستشاريين والتمريض والفنيين نخبة ممتازة من كل الأسكندرية وإضافة هامة جدا لخدمة كل المجتمع هنا زي ما بنقول دايما أن الكنيسة دورها روحي الأساسي ولكن أيضا لها دور اجتماعي الدور الاجتماعي أنها تخدم المجتمع وتساهم بنصيب في مجهودات الدولة الدولة تبذل مجهودات في كل مجال يجب أن يكون للكنيسة أيضا دور مشارك وصح دور الكنيسة محدود بحسب إمكانياتها البسيطة لكن احنا دايما نقول كده مثل مصري جميل وان كان مثل للناس اللي عاشوا في الريف يعرفوه النوايا انتوا عارفينه كمان هنا طب كويس النوايا تسند الزير فيعتبر عمل الكنايس كانه نوايا تسند المجهودات الطبيه الكبيره والصحيه اللي بتقوم بها الدوله واضافه قسم للقسطرة وجراحات القلب إضافة تكاملية مع مستشفى ومركز نور الإسلام المجاور هنا والحقيقة التكامل والتآخي ما بين هذه الكيانات الطبية والصحية وفي نوع كده من اللغة المشتركة ما بين القائمين على العمل هناك وهنا ده بيعطي صورة طيبة على الخدمة الصحية المصرية وكيف تكون ومثال أيضا طيب لكل اللي بيشاركوا في هذه الخدمة ويقدموها للمواطن على مستوى الأسكندرية وأيضا خارج الأسكندرية أنا بشكر الأباء الكهنة الأحباء وبشكر كل الهيئات اللي شاركت وساهمت وتعبت بشكر كل العاملين واتمنى المستوى الطبي دايما يكون مرتفع وربنا يعطيكم جميعا الصحة والعافية ويبارك في هذا العمل في هذه المستشفى اللي لها دور فعال ومؤثر جدا في مجتمع الأسكندرية مع بقية المستشفيات كمان افتتحنا بيت لل مجاور للكنيسة وأيضا هذا يمثل أحد أدوار الخدمة الاجتماعية طبعا في بلاد ما فيهاش كليات أو ما فيهاش جامعات فأولادها أبنائها وبناتها بيتغربوا في بلاد كثيرة لما بيتغربوا الأسر بتحب إنها تطمن على أولادها أو بناتها فالكنيسة لازم يبقى لها دور في هذا المجال بيت الطالبات بيت مؤسس تأسيس فاخر وفي خدمة متميزة وفي رعاية روحية يقوم عليها الآباء والمشرفات في هذا الدار والحقيقة رعاية الطلبة أو الطالبات في هذا السن سن الجامعة أمر في غاية الأهمية ويشكل شخصية الإنسان فيما بعد هيكون إيه فوجود أمثال هذه البيوت خدمة طيبة جدا البيت يمكن بعضكم يكون شافه ذو إخراج معماري أنيق بسبب المهندسين والفنيين اللي تعبوا فيه وهكذا المستشفى والحقيقة دايما الخدمة اللي تقدمها الكنيسة يجب أن تكون راقية جدا ويجب أن تكون على أعلى مستوى لأن السيد المسيح علمنا وقال لنا كده تمم خدمتك يعني اجعل خدمتك بيرفكت كاملة أي خدمة تتعمل المسيح ما ينفعش وياه النص نص ولا الربع ربع المسيح عايز خدمته دايما تكون كاملة وللسبب ده قال كده تحب الرب إلهك من كل قلبك كل نفسك كل فكرك كل قدرتك كل فكلمة كل دي لنا كلنا في الخدمة التي تقدم للمسيح بيشترك معي الأباء في هذا الفرح ويانا نيافة أنبا بابلي الأسقف العام للكنائس في منطقة غرب الأسكندرية شرق الأسكندرية ومحل وجوده في كنيسة الشهيد العظيم ماريمينا في المنظرة ومسؤول عن الرعاية الكنسية في هذه الكنائس وبالمناسبة ويانا أيضا نيافة أنبا إلاريون الأسقف العام كان بيخدم ويانا في القاهرة وهيبتدي بقى من النهاردة خدمته في كنائس غرب الأسكندرية وهيبقى محل إقامته ومكان مركز الخدمة لكل الكنائس بدءا من كنيسة المنشية لغاية كل كنائس الغرب هيبقى مكانه في كنيسة ماري جرجس بالمكس ماري جرجس الشهيد العظيم ماري جرجس بالمكس نيافة أنبا إلاريون ونيافة أنبا بابلي تصلوا لهم علشان ربنا يقويهم في الخدمة الطيبة اللي بيقوموا بيها أنبا إلاريون كان بيخدم ويانا في القاهرة في مناطق كثيرة ومناطق كانت محتاجة خدمة وعمالين يبعتوا لي جوابات ما يروحش اسكندرية فأنا قلت لهم بتوع اسكندرية ضحكوا عليا وخدوه مننا فمعلش اسكندرية هناك هيخدم نيافة أنبا كليماندوس وهو زميل في الرهبنة لنيافة أنبا إلاريون هيخدم في المنطقة هناك في منطقة الهكانة وكل الكنائس المسؤولين عنها هناك أنا بقدم شكر لكل الذين تعبوا معنا في هذا اليوم فرق الكشافة واهتمامها ونظامها أيضا الشرطة وحفظها للنظام وأيضا المحافظة والجهات التنفيذية التشريعية و قوات القوات المسلحة في تنظيم هذا اليوم وحفظ النظام فيه بالمحبة وبالروح الطيبة اللي بتجمعنا كلنا وبمناسبة افتتاح المستشفى ووجود مرضى وأيضا وجود المصابين في حادث الكنيسة البطرسية مع إخواتنا اللي سبقونا على السماء عايز أكلمكم النهاردة عن روح الرجاء ولأننا أيضا في نهاية السنة هنبتدي بعد أيام قليلة إذا أراد ربنا وعشنا هنبتدي السنة الجديدة كل سنة وحضراتكم طيبين وشكل 2017 كده شكلها حلو موافقني ولا لا موافقين طيب آه رقم سبعة ده رقم جميل آه. آه فعايز أكلمكم عن روح الرجاء وزي ما قلت لكم عشان افتتاح القسم الجديد في هذه المستشفى وتميز مستشفى الأنبا تكلة هقرا وياكم الصلاة المخصوصة اللي بتصليها الكنيسة من أجل المرضى هقراها عشان تقدروا تاخدوا بالكم من معاني الكلمات نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر مرضى شعبك تعاهدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطرده والذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقمهم وعزهم أبطأوا يعني تعبهم طول شوية والمعذبين من الأرواح النجسة أعتقهم جميعا اللي عندهم أتعاب بسبب محاربات الشيطان الذين في السجون أو المطابق المطابق يعني المناجم اللي هي طبقات تحت الأرض أو الذين في النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة أي عبودية أي واحد حاجة متسلطة عليه منعاه أنه يكون حر يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم لانك انت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب اللي قلبه ضعيف وقلبه صغير وقلبه خواف وقلبه دايما مرتبك بهموم كتيره أعزاء صغير القلوب مناء الذين في العاصف الدنيا تهيج ويحصل يبقى الواحد تعبان كده ومش عارف حياته ماشية ازاي هو المينا المسيح كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها بصورة عامة جميع الأمراض الجسدية والنفسية والروحية اعطها يا رب رحمة اعطها يا رب نياحا اعطاها يا رب برودة نياحا يعني راحة مش نياحا راحة الموت اعطاها نياحا اللي هي الراحة راحة لها قيمة اعطاها رحمة اعطاها راحة اعطاها برودة برودة يعني الألم دايما يبقى شديد على الإنسان أي نوع من الألم فبرد الألم ده اعطيها نعمة نعمة الصحة اعطيها معونة معونة عشان الرائد ده يقوم اعطيها خلاصا اعطيها غفران خطاياها وأثامها بيبص للجسد والنفس والروح في كل أتعاب ونحن أيضا يا رب نحن أيضا اللي بنصلي ساعات لأن ممكن يبقى أخونا المريض أو قريبنا المريض في مكان بعيد في مستشفى أو في غير مستشفى ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها وتاخدوا بالكم من ملحوظة جميلة في هذه الصلاة أننا نصلي من أجل أمراض النفس قبل أمراض الجسد لأن أمراض النفس أصعب من أمراض الجسد فبنقول كده ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك الصلاة فيها مزيج من العمل الروحي والعمل الجسدي والعمل النفسي وطلبة الشفاء من أجل كيان الإنسان كله روح الرجاء زي ما شفنا في هذه الصلاة رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين هل جربت مرة تسأل نفسك لو الإنسان من غير رجاء تبقى حياته شكلها إيه لو الإنسان لو الطالب ما عندوش رجاء في النجاح لو المريض ما عندوش رجاء في الشفاء لو صاحب المشروع ما عندوش رجاء في انه يحقق الهدف اللي هو عايزه لو الخادم ما عندوش رجاء شوف الحياة تكون ازاي في بداية الخليقة الله خلق الإنسان ولم يترك البرية البشرية بلا رجاء فتح قدامهم أبواب الرجاء ولو رجعت بيكم كده لأيام سفر التكوين نفتكر ويانا إبراهيم أبو الآباء لما كان في منطقة أور الكلدانيين ودي في جنوب العراق وكان عايش ويا أسرته ويا قبيلته في منتهى الأمان لما تقرا ويايا في سفر التكوين في اصحاح 12 يقول له قوم اترك ارضك وعشيرتك واذهب الى الارض اللي انا هوريها لك يتقمص للحيظات قليله ابونا ابراهيم هروح فين طب ما انا قاعد كويس طب ايه اللي يخليني اسيب المكان ده طب المكان التاني فيه ايه ولكن روح الرجاء والايمان حرك قلبه واعتبر ان الذي قال له هذه الدعوه هو يدبر كل شيء وهنا يظهر الايمان يقول لنا قام فعلا وخد بعضه في مشوار كبير خالص تخيلوا بقى ورايا زمان لا كان فيه طرق ولا كان في علامات ولا كان في وسائل مواصلات و... فضل ماشي لكن الرجاء حققه ربنا وياه بعبارتين مهمين قوي قال له تذهب إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا لبن وعسل دي معناها الخير كتير والرعي كتير و بص يا إبراهيم أبو الآباء سوف يكون لك نسل بص كده تحتك شوف رمل البحر هديلك نسل قد الرمل وبص فوق بالليل النجوم هديك نسل قد النجوم كل ده ما عندوش نسل وهو متزوج ثرة وبلا نسل وبلا إنجاب ولكن روح الرجاء هي التي حركته فكان هذا الرجاء على المستوى الارضي والمستوى المادي ابراهيم ابو الاباء نفسه وده في اعماق العهد القديم وعود الله يا اخوتي الاحباء هي وعود صادقه واجمل ما في الكتاب المقدس انك يجب ان تقبل وعوده وتثق فيها وتوقن أن الله يدبرها ويحققها هيحققها ازاي ربنا ده له بقى شغله وطريقته إبراهيم أبو الآباء نفسه تعرض إلى تجربة قدم ابنك ذبيحة ما تدخلش العقل وابنك ايه اللي جه بعد زمن ما تدخلش العقل ولكن على روح الرجاء وروح الإيمان يقوم بكل جدية لأن الذي تكلم هو الله مش واحد صغير وقام وبمنتهى الجدية بدون كسل وخد بعضه وراح انتوا عارفين بقية القصة آه وأعطاها الله وعد وطبعا أنقذ ابنه وصار ابنه نسميه ابن الموعد ابن الموعد ومن إسحاق تمتد كل الأجيال الروحية بالمعنى الروحي في السيد المسيح وفي خلاص المسيح على الصليب لكل البشر. روح الرجاء. تاريخ القديسين كلهم لازم يكون فيه روح الرجاء. اللي يخلي واحد قديس يروح يعيش عيشة بسيطة خالص. اللي يخليه يترك كل شيء ويتجه إلى الحياة البسيطة والحياة الفقيرة وحياة الزهد. روح الرجاء في كل مناشط الحياة. حتى الشهداء. حتى الشهداء عبر التاريخ كله ماذا كان يحركهم؟ روح الرجاء. عنده أمل. عشان كده ما سألتوش نفسكم سؤال هم القديسين اللي بنحتفل بيهم بأعداد لا تنتهي هل فيهم حد كان عنده اكتئاب هل في حد عنده كان صغر نفس نقول لا طب لا ليه اصلهم كانوا مشبعين بروح الرجاء وما اشهى روح الرجاء زي ما هقول لكم بعض الامثله الصغيره دلوقتي روح الرجاء يمكن أن توجد في أعمال كثيرة لكن أنا اخترت لكم أربع أعمال رئيسية في حياتنا العمل الأول عمل التوبة احنا في آخر السنة وكلنا بنقعد نراجع نفسنا ونشوف حساب المكسب والخسارة عبر هذه السنة ايه اللي وقعت فيه وايه اللي تممته بنجاح وايه اللي ربنا شايفه حلو في حياتي وايه اللي واخد على خاطره وتنقية قلبي قلب الإنسان قلبك ودي مناسبة طيبة جدا بدايات السنة الجديدة أو المناسبات ديت إن الإنسان يبدأ بقلب جديد روح التوبة توبتك فيها روح الرجاء ولا عدو الخير حب يهزمك بضربة اليأس بكلمة مفيش فايدة خلاص الحكاية دي عملتها كتير ومفيش فايدة ان انا اقوم منها العلاقة دي وقعت فيها كتير ومش قادر اقوم منها ماذا عندك روح التوبة والرجاء في التوبة بنشوفه في قصة القديس أغسطينوس هذا الشاب الصغير أمه وهي تصلي من أجله وروح التوبة اللي قعدت تصلي من أجله مدة عشرين سنة ما زهقتش لم ينقطع حبل الرجاء ليه؟ أصلها واثقة ويوم ما قابلت الأسقف في ميلانو أمبروسيوس وطمنها بعبارات جميلة قوي قال لها انت بتبكي ثقي ان ابن هذه الدموع لا يمكن ان يهلك هو انت شفت ايه في دموع هذه الام مونيكا قال شفت روح الرجاء هذه الدموع تنسكب من عينيها بروح الرجاء هي بتصلي واثقة ان صلواتها في يوم من الايام هتستجاب وتاب اغسطينوس وصار شفيع التائبين وصار أغسطينوس مثال لأول إنسان يسجل اعترافاته وينقي قلبه ويمتد في حياة القداسة ويصير حتى يصل إلى أنه أسقف في شمال الجزائر ويعيش الحياة النقية ويعتبر قديس في الكنيسة وكتاباته كلها ذات أثر روحي لغاية النهاردة روح الرجاء الأمل ما في واحد تقعد وياه متأسف التعبير يسددها قدامك مش كده يكسر المقاديف يعني في ألفاظ تانية بس الواحد مش عايز يقولها مش كده برضه في واحد تقعد وياه تلاقي ان الدنيا خلاص وفي واحد عنده دائما باب أمل روح رجاء هكذا في التوبة هكذا كانت القديسة مريم المصرية مريم المصرية عاشت في الخطية بسبب شكلها وبسبب سلوكها وعندما أرادت أن تذهب لتقع في الخطية في الذين يزورون مناطق الأثرية والمسيحية في أورشليم ولقت إيد بتمنحها عنها تدخل في وسط الناس كل الناس صغيرين وكبار بيخشوا كنايس وهي ما تدخلش ولما اكتشفت او استيقظت من خطيتها اللي عاشت فيها سنين طويله وعاشت بالتوبه في صحراء الاردن عشان كده في الاردن يحبوا القديسه مريم المصريه جدا والقديس زوسيما القس اللي تابت على ايديه وكملت حياتها في القداسه ده ممكن بالمعايير البشرية نقول ده انت حياتك طولها بعرضها مش حلوة قداسة ايه لكن لأنها تشبعت بروح الرجاء رغم سقطتها الكثيرة قدرت تقوم وتكمل وتصير قديسة ونسمي على اسمها كنايس نقول الكنيسة دي على اسم القديسة مريم المصرية وكتير في كنايسنا بره ال Egyptian Mary Saint Mary نقول عليها ونسميها لكنايسنا معروفه في كل العالم حتى لما كنا بنزور اليونان شفنا بعض ايقوناتها موجوده باسم مريم المصريه رجاء في التوبه يوجد رجاء رجاء من ليس له رجاء مهما كانت الخطيه وعمقها ستجد يد المسيح على الصليب ممدوده ليك وتقول لك الايد دي ممدوده مجرد انك ترفع ايدك تستند على المسيح وتقدم توبتك ده مجال مجال الثاني رجاء في التربية في الأسرة أحيانا نسأل هو ربنا بيسمح ليه بشكل الأسرة والتربية ويدينا أولادنا وبناتنا ليه؟ وحين أولادنا وبناتنا في أول حياتهم يبقوا لسه لسه عايزين قسط رائع من التربية إذا ما كانش الأب والأم يتحلوا بروح الرجاء في ولادهم مش هيعرفوا يربوه تعجبني قوي الأم ويعجبني الأب اللي يقول مثلا على ابنه الصغير عقبال ما أشوفك كذا ويفتح قدام ابنه كده باب الرجاء ويحفزه وفي واحد تاني لما ابنه يجيب نمرة كده ولا كده يقول له بوريني مش عارف ايه لو كنت تنجح بعد كده ولا كنت تفلح ولا تسيب الدراسة دهيت ولا الكلام بقى اللي انتوا عارفينه التاني ده روح التربية كان مردخاي في السبي وكبير لكن له ابنة عمه لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا حاجة مسبية روح هتعمل إيه ويا أستير قال ههتم بيه وهربيه ده أنتوا في السبي ده أنت ما حلتكش حاجة ده أنت راجل بتشتغل زي الغفير لا قال هاخد بالي منها وهربيها وههتم بيها وعندي رجاء أنها ذات يوم تصير إنسانة عظيمة يا ده حلم بعيد قوي ده مين بهي عبده وأسيرة لغاية ما بقت ملكة وسيدة القصر إيه ده روح الرجاء واستمر روح الرجاء برغم أنهم مسبيين وبرغم أنهم بعيد عن وطنهم روح الرجاء في داخل الإنسان وكانت النتيجة أن أسير الملكة أيضا بحكمتها وبفكرها تنقذ شعبها تنقذ الشعب من الإبادة الإبادة الكاملة صورة مهمة خالص صورة أخرى من صور روح الرجاء في التربية البابا الكسندروس البابا رقم 19 هنا في الاسكندرية وكان في قلاياته قريب من شط البحر عند المرقسية اللي موجودة شاف شوية أطفال بيلعبوا ووجد طفل في وسطهم قال الطفل دهوت يجي منه يا ده عيال بتلعب قال اه النهارده انا قريت قصه في جريده الاهرام اللي عنده الاهرام اتمنى انكم تقروه قصه بنت من العشوائيات في اوغندا اسمها فيونا وهذه البنت الفتاه الصغيره جدا كانت فاقده لكل شيء شوية المية مش لاقياها فقر مدقع مجرد ان معلم كان زيها في يوم من الايام ابتدى يعلمها الشطرنج حاجة غريبة الشطرنج عشان تفهم الحياة فضلت ترتقي ترتقي ترتقي لدرجة حصلت على سيدة الشطرنج العالمية عمرها 17 18 سنة أو 20 سنة كويس وعملوا لها نجوم السينما عملوا لها فيلم وسموه كده سيدة الشطرنج ايه ده وانا عمال اقرا القصة كنت متأثر جدا ان المعلم بتاعها عنده هذا الرجاء في اماكن لما تشوفوا التفصيل تفاصيل القصة تفاصيل صعبة جدا يعني تقتل كل رجاء لكن فضل يصر وراها لغاية ما بقت في هذه المكانة الرفيعة العالم كله بيتكلم عليها وبتدي محاضرات وبترفع شأن بلدها والفقر اللي موجود عندها بسبب روح الرجاء البابا الكسندروس عندما وجد الأطفال في لعبهم اكتشف أن هذا الطفل الصغير ممكن أن يكون قائدا في يوم من الأيام وبروح الرجاء تعهده ورباه وصار فيما بعد البابا أثناسيوس الرسولي اللي بعديه على طول وأرجوكم تعملوا المقارنة في ذهنكم ألكسندروس البطريرك الكبير في السن ويشوف أطفال بتلعب ويحط عينه على واحد والواحد ده يصير التالي اللي معاه إيه, إيه الترتيب الجميل ده الرجاء في التربية رجاء في التربية وكل قصص العظماء اللي بنشوفهم في العلوم وفي الفنون وفي الأداب في تربيتهم أسرهم أعطتهم روح الرجاء لما تدرسوا حياة واحد زي بيل جيتس بتاع مايكروسوفت ازاي روح الرجاء لما تدرسوا واحد زي الدكتور مجدي يعقوب روح الرجاء زي الدكتور فاروق الباز روح الرجاء زي أحمد زويل وهكذا أنا طبعا النماذج كثيرة لكن النماذج اللي جت في ذهني دلوقتي التربية والرجاء الأب الشاطر والأم الشاطرة هي اللي بيعرفوا يدوا روح رجاء لأولادهم يشجعوهم ويفتحوا أمامهم دائما أبواب الأمل ده المجال الثاني المجال الثالث الرجاء في الضيقه كلنا بنتعرض لضيقات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأوطان بنتعرض لضيقات وهذه الضيقات وكلنا بنتأثر وكلنا بنتعب لكن من يتحمل شخص واحد بس الشخص الذي يملك روح الرجاء ويعلم أن كل الأشياء ها أرجوكم تعرفوا أنه لا توجد بلاغة في كلمات الكتاب المقدس في حكاية البلاغة اللي موجود في الكتاب المقدس وعود صادقة للتحقيق ولذلك هذا الوعد كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله دي في رمية 8 28 الضيقات ماري مرقس الرسول عندما جاء إلى مصر لم يكن معه شيء ودخل في ضيقات الشهادة وابتدوا يقبضوا عليه الوثنيين وابتدى يعرضوه للاستشهاد وتشبعت شوارع الاسكندريه بدمائه المقدسه. وما زلنا نحمل لقبه لغايه النهارده نقول بابا الاسكندريه واسكندريه بقيمتها. ماري مرقس الرسول رغم الضيقات دهيت الا انه كان ذو رجاء. ومن هذا الرجاء امتدت المسيحيه وانتشرت وتعالى بقى لو ماري مرقس جه يزورنا النهارده هيقف مندهش ومتعجب ونقول ويقول كل الحاجات دي نقول له ما هي روح الرجاء اللي كانت عندك هي اللي عايشه ويانا لغايه النهارده لاننا نؤمن ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ده من عظمه تاريخ الاقباط على ارض مصر لما حبوا يعملوا التقويم الذي يرتبط بالتقويم القديم تقويم السنة الزراعية القديمة فاختاروا تاريخ دقلديانوس دقلديانوس ده نسميه دقلديانوس الطاغية دقلديانوس تاريخه كان من أبشع تواريخ الاضطهاد في أيام الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الثاني والثالث مع الأباطرة الرومان يوم الأباط ياخدوا تاريخ توليه الحكم يقول لك دي أول سنة في هذا التقويم القبطي ونسميه تقويم الشهداء سنة 284 ميلادية إيه ده بتاخدوا هذا الأم الأمر وتعملوه تقويم وعيد قول آه ما هي دي روح الرجاء روح الرجاء حتى الشهداء في أيام دقلديانوس بكل شكل ولون في أيامه كانوا أيضا يعيشون بروح الرجاء يا رجاء من لا رجاء له عزاء صغير القلوب مناء الذين في العاصف الصورة دهيت صورة الضيقة وفي كده عبارة جميلة بيقولوها إيه بيقولوا كل شيء يتولد صغير ويكبر مع الأيام مش كده برضو حط البذرة تطلع شجرة يتولد طفل صغير يبقى راجل كبير إلا حاجة واحدة تتولد كبيرة ومع الأيام إيه مش تصغر يعني تضيع لكن بروح الرجاء ينظر لها الإنسان هكذا الضيقات والمشكلات تتولد كبيرة وعلى رأي الكلمة اللطيفة الحلوة اللي كان بيقولها البابا شنودة مسيرها إيه تنتهي الكلمة الجميلة ده هي. المجال الرابع الرجاء في الخدمة في الخدمة خدمة الآباء الأسعفة وخدمة الآباء الكهنة وخدمة الخدام وخدمة الشمامسة وخدمة الخادمات وخدمة مجالس الكنايس الخدمة بصفة عامة هذه الخدمة لا يمكن أن تتم إلا بروح الرجاء خالص كتير أوي نسمع يقول لك إيه شايف الكنيسة الكبيرة الحلوة دي عارف ابتدينا بإيه بأوضة صغيرة ما هي لولا الأوضة الصغيرة دي ما كانش يبقى فيه الكنيسة اه ما هو ده روح الرجاء لو واحد جه عند الأوضة الصغيرة دي وقال دي ملهاش لازمة دي مش هتعمل حاجة دي مش هتؤدي أي فايدة فقد رجاء كان هناك خادم نشيط ولكنه لم يكن يعرف المسيح والمسيح فضل ينتظره إلى أن جاء يوم قابله في طريقه إلى دمشق قديس بولس الرسول كان شاول الترسوسي اسمه بس مزعج اسمه مزعج للمسيحيين وبعدين شاول الترسوسي يقابله المسيح ويظهر له يقول له طولت بالي عليك طولت بالي على شرك وعنفك طب ليه يا رب سايبه ليه سايب شر شاول ده ده كان رايح علشان يموت المسيحيين اللي في دمشق سفر الأعمال بيقول لنا كده يقول ويجاوب علينا في مثل الزوان والحنطة دعهما ينميان معا طب ليه يا رب بتسيبه ينمو عشان اديله فرصة توبة يمكن فرصة توبة ممكن يتوب حتى لو كان شره صعب كده اه ممكن يتوب هو في حاجة صعبة على المسيح ممكن يتوب ممكن يعرفني ممكن قلبه يهديه ممكن وكان شاول الترسوسي يقابله المسيح وتتغير حياته كلية ويقول على العبارة الجميلة اللي هي الصلاة القصيرة في أربع كلمات ماذا تريد يا رب أن أفعل في تسليم أكتر من كده ماذا تريد يا رب أن أفعل أنا تحت أمرك يا التغيير ده كله لولا رجاء الله في هذا الإنسان وانتظروا إلى, جاء إلى أن جاء الوقت وصار بولس الرسول عملاق الكرازة اللي كرس في أوروبا كلها وهذا الرجل وهذا الرسول الذي كرز في أوروبا كلها كان يفتخر عن نفسه ويقول أنا سفير في سلاسل صور واحد بقى يفتخر بالسلاسل سلاسل السجن أنا سفير في سلاسل وتنتهي حياته شهيدا ويكون حقق في نص حياته التاني ده حقق ما لم يحققه ناس تانية كتير من اللي كرزوه وخدمه روح الرجاء وفي مرة من المرات لما نفسه تضعف خالص يقف قدام ربنا ويقول له كأني كالسقط السقط يعني الجنين اللي بينزل ميت بيبص لنفسه كده لكن عنده رجاء ويمتد في كل مكان وينجح بولس الرسول ده في تاريخ الكنيسة قصة لطيفة قوي في تاريخ الكنيسة القبطية في القرن الثالث الميلادي جه واحد من التجار وقال للبابا أثناسيوس في زمن البابا أثناسيوس قال له عن بلد اسمها إثيوبيا وقال له اثيوبيا دي فيها ناس عايزه تعرف ربنا وعايزين يعيشوا لربنا فالبابا اثناسيوس شاف هذا الرجل انسانا قديسا فرسمه اسقفا ارجوكم تاخدوا بالكم رسموا اسقف باسم انبا سلامه فورمونتيوس الاسم بتاعه وبعته اثيوبيا طب ده بعته يعمل ايه ده النهارده اثيوبيا مسيحيه وفيها كنيسه حريقه كنيسه اثيوبيه وفيها مجمع مقدس فيها اب بطريرك ولينا علاقات طيبه جدا وياهم ويمكن تبقوا عارفين ان البروتوكول اللي بيننا وبين الكنيسه الاثيوبيه يقول لما نيجي ننتخب بطرك عندنا او عندهم لازم نشارك في الانتخاب يعني في انتخابي انا جه خمس اسقفه اثيوبيين عشان يشاركوا في الانتخاب وفي انتخاب البطرك بتاعهم بعتنا برضو خمس اباء مطرنا واسقفه علاقات بدأت بواحد واحد وقيسوا على هذا كل شيء رجاء في الخدمة أنت أيها الخادم كيفما يكون مكانك وكيفما تكون خدمتك مهما كانت شكلها خلي عندك رجاء هتلاقي الخدمة تتسع وتأتي بثمار كثيرة جدا روح الرجاء اللي قدامنا روح الرجاء هي الذي خط الرفيع في تاريخ في قراءة التاريخ وعشان كده من التعبير الروحية الجميلة اللي موجودة في الإنجيل نقول تعبير مران آسة مران آسة يعني الرب قريب الرب قريب وزي ما بيقف الشماس ويقول لنا في القداس أيها الجلوس قفوا وبعدين يرد يقول لنا في الجزء الثاني وإلى الشرق انظروا طب بص ما احنا واقفين ناحيه الشرق هو عايز يقول لنا عندكم روح الرجاء عندك روح الانتظار عندك روح الامل واخر حاجه عايز اقولها لكم ان عدو الخير دايما يضرب على الوتر ده دايما يضرب على الوتر ده يضرب على وتر ان آه مفيش فايده ويقطع أي أحبال تمسك فيها ويفقدك الحماسية ويفقدك النشاط بتاعك ويفقدك الدافعية اللي جواك وتضيع منك فرص كتير أما الإنسان الناجح فدائما عنده رجاء وعنده أمل ونقول كده باستمرار يا رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل سنة وانتم طيبين بمناسبة نهاية السنة وبداية العام الجديد كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بمناسبة عيد الميلاد وبنذكر أبنائنا الأحباء اللي سبقونا على السماء وبيصلوا لنا وبيعيدوا بعيد الميلاد مع المسيح إلهنا وبنصلي من أجل كل المرضى أن يمنحهم الله الشفاء العاجل ونطمن عليهم ويقوموا بالسلامة كده ونعيش حياتنا وإحنا فرحانين بحضور المسيح فيها لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين
من دروشي غالب والمجي ومن شويتي صبح Subimi siemul henviot kadoenio, tiros sutemolon, akicit ferisimul sistemit ovivin timel shis, timet helloen teakum bimon ginaen timel sosan, kedet subim te david te sofir, لون بين من بركليت بيت في جنة إفشا سفيا ريبون في المتاويرات في بنيوت التايوت نارشي هيسي بابا تواضرس نمبنيوتن إيبس كوبس آب بابلي نمبنيوتن إيبس أبا هيرة إبنوتن تيد في تقروجن ويسونوسنم نمان سيو إن هيريني انت سويو إنو غاجي تيرو سابسيت إنو إتشالك لهم توبة بخريستوس هيريه كنت فكان إنو بيناني ويريني كتاب بنشتين ناي كريه ليس ليسون كريه فلوكيسون Mojerois, mojerois, timeton jatum, واسمه ليترأف الله علينا وباركنا وزوروج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا رب عملهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة القديس الأنبا تكلة بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أيام هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم المقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي من السشور أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات
كما في السماء كذلك ذلك أنقذنا الذي لا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نصنع ولا تدخل في تجربة لكن ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
نعمة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جمع كل سنة وانتم طيبين